بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين أقرب نعمة المسيح جزء من رسالة سالونيكي الأولى في الإصحاح الخامس الجزء اللي اعتدنا نقراه بقالنا أكتر من 15 أسبوع في عدد 12 يقول ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينظرونكم وأن تعتبروهم جدا كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا النبو الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم لإلهنا المجد والكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الطهور آمين الجزء اللي قرأناه وكررت قرايته خلال الأسابيع اللي فاتت قلنا بيتكلم عن عقد من اللآلئ وبيحول كل فضيلة إلى لؤلؤة وبتميز الجزء ده بين العبارات فيه كلها عبارات قصيرة كلمتين أو ثلاثة واضحة وبتتكلم بالصيغة الجماعية بتخاطبنا كمجتمع وبتتميز بأنها وصايا مركزة وبتخص الحياة بصفة عامة سواء الحياة الاجتماعية أو الحياة الكنسية بتخاطب كل الأعمار و بترسم ب 15 فضيلة سلوكيات الإنسان المسيحي تكون إزاي والحقيقة هو جزء مهم جدا وزي ما ذكرت في مرة قبل كده إن دي أول رسالة كتبها القديس بولس الرسول في ال 14 رسالة اللي سجلها و لأنها عبارات قصيرة سميناها عقد من اللؤلؤ هي لآلئ كده مرتبطة ببعضها وطبعا اللي هيبتدي يعيش في واحدة في فضيلة أو في لؤلؤة هيكتسب الكل وهيبقى العقد كله عنده لأن ما ينفعش تمتلك واحدة ولا تملك الباقي ملحوظة أخيرة إن هذه الفضائل تبدأ بالعبارة سمعتناها دلوقتي سالموا بعضكم بعضا فدي اللؤلؤة الأولى النهاردة هنتكلم عن اللؤلؤة الأخيرة اللي هي رقم 15 بتقول كده امتنعوا عن كل شبه شر شبه شر مش امتنعوا عن الشر امتنعوا عن شبه عن كل شبه شر المسيحية سقفها عالي لأن المسيحية سماوية فالسقف فيها عالي والسقف هنا المقصود به مسيرة الكمال يعني الإنسان في كمال مسيرته قدامه الارتفاع بين الأرض وبين السماء ولذلك تتميز هذه الفضائل بأنها سامية فيها السمو ما هيش فضائل إنسانية ما هيش فضائل اجتماعية في أي مجتمع في فضائل لما بنروح في الشعوب الوثنية الشعوب الوثنية عندهم فضائل كتيرة خالص عندهم مثلا فضيلة احترام الآخر ساعة ما يشوفك يقف ينحني يقدم كل الاحترامات دي فضائل إنسانية لكن ما ذكره ال- ال- القديس بولس في الجزء اللي بنقراه ده هي فضائل مسيحية سامية بتعبر عن سمو الحياة المسيحية وآخر فضيلة اللي هنتكلم عليها النهاردة بتشرح كده ممكن الفضيلة الإنسانية يقول لك امتنعوا عن كل شر سهلة واضحة خالص لكن في المسيحية امتنعوا عن كل شبه شر ده السمو في العهد القديم في الوصية يقول لك لا تقتل وجاب نماذج لما جه في العهد الجديد ربنا يسوع المسيح لا تغضب لأن الغضب يؤدي إلى إلى خطية القتل ومن أجل كده ربنا يسوع علمنا وقال ما جئت لأنقض بل لأكمل أكمل فهم الإنسان للوصية فالوصية لها أبعاد زي بالظبط إنسان بيدخل مدرسة آه، بيدخل مرحلة أولية وبعد كده مرحلة إعدادية وبعد كده مرحلة ثانوية عمال يتقدم خش في الجامعة وما بعد الجامعة آم، في سمو في رقي في مسيرة طويلة يعني ايه ابعد عن شر امتنع عن كل شبه شر شبه الشر هو الشيء الذي يؤدي إلى الشر يؤدي إلى الخطية يؤدي إلى الجريمة يؤدي إلى الانحراف شيء يؤدي إلى شيء فكلمة شبه هنا امتنعوا عن كل شبه شر يعني حط في بالك ان في حاجات في حياتنا ممكن تؤدي الى خطيه هي في حد ذاتها مش خطيه حد ذاتها ما خلاص لسه ما وصلش الانسان للخطيه لكن عندما يسقط فيها او يدخل في بدايتها ممكن يقع في خطايا كتير تعالوا ناخد آه، بعض نماذج اربع خمس نماذج كده تبين لنا ايه شبه الشر اول نموذج احب احطه قدامكم نموذج التردد الانسان المتردد الانسان اللي مش بيرسى على حال يقول لنا الكتاب في رسالة يعقوب رجل ذو رأيين هو متقلقل عارفين متقلقل يعني ايه؟ زي اللي بيمشي كده على حصى حجر او حصى يوم رجليه ما تبقاش ثابته ممكن يقع ممكن يقع وممكن يصاب بحاجه رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه افتكر مره آه، وانا في الدير لما كنت ب- مسؤول عن الزوار دخلت ام وياها شاب فدخل الشاب عامل ايده كده ابونا ابونا اختار ورقه من دول ففتحت فتح ايديه فاخترت ورقه فاخترت ورقه طلعت آه، لا ابيعها فقعد يهيص خلاص مش هبيعها مش هبيعها فامه اهدى يا ابني مش احنا كنا في الدير التاني وقلت عند ابونا فقال لك بيعها اختار ورق هيفضل يدفع الاديره بيعها ما تبيعهاش هي حته ارض عايزين يبيعها او ما يبيعهاش رجل متقلقل في جميع آه، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه واحد متردد والمتردد ده إنسان صعب جدا بالذات لو كان في مسؤولية يقول رأي وبعد ساعتين يغير رأيه والتردد عشان نعرف مقدار ما يؤدي إلى شر عكسه الثبات الإنسان الثابت الثابت لما يبقى في موضوع بيدرسه بياخد وقت بيصلي بياخد مشورة بيفكر فيه وياخد قرار في واحد متردد طب ناخد القرار ده لا ما ناخدش القرار ده طب نستنى طب نضيع الوقت طب مناسب مش مناسب التردد بتاعه يضيع الامور كلها تعالى كده افكرك بمثالين حلوين اول مثل ابراهيم ابو الاباء ابراهيم ابو الاباء في تكوين 12 لما نقرا سفر التكوين جاله ابراهيم قوم اترك ارضك وبيتك وعشيرتك واذهب الى الارض التي اريك اياها عمل ايه ابراهيم ابو الاباء ما قالش طب هفكر طب هضيع وقت ده أمر إلهي قام وبكل النشاط وابتدى ياخد طريق المسيرة دهيت وهذه الدعوة نفس إبراهيم أبو الآباء عندما طلب ابنه يقدمه ذبيحة عايز ابنك تقدمه ذبيحة حاضر يا رب طب إبراهيم ده جالك بعد كبر إبراهيم أنت فاهم يعني إيه تقدم ابنك أنت ضناك هو ده أمر إلهي التردد ويمكن السيد المسيح لما شرح لنا بعض نماذج اللي بيتبعوه فراح له واحد وقال له اتبعني فقال له ائذن لي اولا ان اذهب وادفن ابي فقال له ايه دع الموتى اه ليه لان ممكن مع طبعا دفن الاب دي حاجه مهمه حاجه مهمه لكن ممكن تكون مدخل لشكل من اشكال التردد طب خليها بكره طب خليها الاسبوع الجاي حتى احنا احيانا في حياتنا الروحيه حرارة الروح تشتغل فيه قوم صلي قوم اقعد قدام الإنجيل طب بس هشوف الأخبار بس هعمل مكالمة التليفون عملية التردد دهيت وعملية تضييع الوقت تكون النتيجة أن الإنسان يخسر وهذا هو شبه الشر الذي يقود إلى شر مثال تاني نحمية نحمية نحمية كان في الأسر وبيعمل ساقي للملك و... وعايش في حياته سمع أخبار عن بلده أورشليم وسمع أخبار عن أبوابها المحروقة وأسوارها المهدومة وابتدى وشه يتغير الملك لاحظ كده مالك مكمد الوجه ابتدى يحكي له ابتدى يساعده بجوابات علشان ياخد مواد بناء ويروح لبناء هذا السور بجدية طلعوا له ناس ابتدوا يعقدوه وابتدوا يشككوه وابتدوا يترددوا هتقدر تبني السور هتعرف تعمل السور ازاي لوحدك ده سور مدينة عظيمة مدينة الملك العظيم داود اللي هي أورشليم القدس هتعمل ده هو صاحب المقولة القوية إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني خد بالك ان روح هذه الآية خالية من أي تردد هتقول لي أفشل هتقول لي مش هكمل هتقول لي مش هنفع هو إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني التردد التردد صورة من صور شبه الشر عشان كده إذا كان هذه هذا الضعف موجود في حياتك انتبه لئلا يؤدي بيك إلى ضعفات أخرى أو خطايا أخرى صورة أخرى من صور شبه الشر وهي صورة الإهدار إهدار يعني واحد يضيع حاجة أكتر حاجة موجودة في حياة الإنسان وبيضيعها الوقت الوقت اللي هو العمر العمر الوقت اللي هو العمر الوقت عطية إلهية لا تتوالد يعني ما بتزيدش وعطية إلهية لا تتمدد يعني مفيش كده مثلا اليوم مرة هيبقى خمسين ساعة أو أربعة وعشرين ساعة أربعة وعشرين على كل البشر وهو عطية لا تتوقف النهارده الاربع الثلاث خلص بتاع امبارح النهارده الاربع بعد ساعات يبتدي الخميس وهكذا وهذه العطيه لا ترجع الى الوراء غير في ذهنك انت وانت قاعد كده تفتكر حاجه من سنه باتنين من عشره تفتكرها لكن ما تقدرش ترجعها وفي مثل كده مصري جميل يقول لك اللي فات فات خلاص خلص احد خطايا شبه الشر التي تؤدي إلى خطايا أكبر هي إهدار الوقت تضييع الوقت ودي شيء في غاية الأهمية في حياتنا لأن عطية الوقت ربنا يدي لجميع العمر الطويل والسنين الكتيرة عطية الوقت مهما كترت هي محدودة فكيف يستفيد الإنسان من الوقت وخد بالك ان الوقت طبيعة شخصيتك فيه بتختلف يعني وانت شاب صغير كان في صحة وكان في حركة وكان وكان وكان لما تكبر شوية المواضيع بتتغير تكبر أكتر المواضيع بتتغير وهكذا فبقت طبيعة اليوم وطبيعة الثمر وطبيعة الشغل وطبيعة العمل فيه بتختلف قديس أغسطينوس في نهاية أيام حياته كانش يقدر يقف كانش يقدر يقعد لازم ينام طب عايز يصلي فقال لهم اكتبوا لي المزامير على الحيطة أياميها ما كانش فيه ورق عشان يبقى فيه أيام أجبية ولا ريكوردر نسمع مزامير ولا حاجة خالص فحط المزامير على الحيطة وهو نايم على جنبه كده يقرأ المزامير اللي مكتوبة التكنولوجيا كانت أياميها كده إهدار الوقت ولذلك يا إخوتي الأحباء اهتم جدا بالدقيقة في التليفون في الأعداد في المقابلات في السفر السفر اللي بتسافر فيه اهتم جدا بأن وقتك تكون حريص عليه للآخر أتذكر مرة لما من 10 12 سنة كده كنت مسافر في في بلد غربية ما بين مدينتين بالقطر مدة خمس ساعات وكان المرافق اللي ويايا اللي بي يعني يعرفني الطريق من أهل البلد فأنا أتذكر إن أنا قلت بقى هقعد وياه طول خمس ساعات هنتكلم وهناخد وندي وه... فرصة بقى خمس ساعات فأول ما ركبنا طلع كتاب فاكره تخين كده كان قصة فتحه قعد الخمس ساعات يقرا في الكتاب انا بقى نمت وصحيت وكلت وعملت كل حاجه وهو عمال يقرا في الكتاب بيستفيد بالوقت بيستفيد باللحظه وخدوا بالكم الجيب اللي بيتعمل لنا الكبير ده سواء في الجاكتات او البلاطي او الفساتين الجيب ده عشان يتحط فيه كتب سميت كتب الجيب كتب الجيب عشان يبقى في جنبك على طول وبرغم انتشار التكنولوجيا الحديثة والهاي تك والكمبيوتر والحاجات دهيت ما زالت القراءة سيدة الموقف ما زالت ما زالت الحاجة المطبوعة هي سيدة الموقف وزيارة صغيرة لأي محطة قطر أو طيارة أو أتوبيس أو أو في أي دولة غربية تلاقيهم عمالين يقروا يقرأ ما ضيعش وقته في كلام ملوش أي معنى فإهدار الوقت هو شبه شر ممكن في الاتصالات في الاجتماعات في المقابلات في الزيارات اهتم بوقتك اهتم بقيمة الوقت قدر هذه العطية التي يقدمها الله لك استخدم الوقت علشان تفيد نفسك وتفيد آخرين استخدم الوقت احيان مثلا يقعد واحد قدام تلفزيون ويقعد كده ما بيستفيدش حاجه مثلا اتنين بيتكلموا في برامج التوك شو اتنين بيتكلموا وتلاقي كلامهم ملوش اي قيمه مفيش معلومه بتضاف ليه مفيش علم مفيش معرفه جديده عمالين يتخانقوا اظنكم شفتوا في بعض البرامج الناس اتخانقت بعضها مش كده برضه والمذيع قاعد يحجز ما بين هو ده تلفزيون هو ده استثمار الوقت احترام الوقت اه تفتكروا زمان كان التلفزيون يجي عند الساعة 12 ويعمل ايه مش كده النهاردة بيعملها عند الساعة كام ما بيعملهاش طب هو الوقت مرة شاب من ولادنا اه العمل بتاعه كان مهندس اتصالات بعتوه الصين 10 ايام فلما رجع بقول له كان اسمه انطوان انطوان ايه اللي عجبك في الصين قال لي تصور التلفزيون يجي يوم الجمعة كل الأيام يقفل الساعة 9 قلت له 9 امتى؟ قال لي 9 بالليل يقفل طب وبقية الوقت الناس تنام عشان في شغل بكرة ويوم السبت اللي هو ال weekend يخلوها الساعة 10 قال لي يعني اه ده اليوم المفتوح يعني بتاعها ساعة اه الوقت أغلى حاجة الوقت فإهدار الوقت هو يندرج تحت هذه الوصية التي هي شبه شر مش إهدار الوقت وبس أيضا إهدار المال الأموال اللي ربنا بيحطها في إيدينا في قديسين عندنا كانوا غني جدا إبراهيم أبو الآباء ده كان غني قديسة دميانة أبوها كان والي وعندهم قصر وعندهم قديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان آه، كان عندهم 300 فدان حضر راهب فتاريخ قديسين كانوا أغنياء موجود نسمع عن الأميرة قديسة مارينا مثلا آه، واحدة من بيت ملوك أو بيت أمرة آه، وهكذا المال نعمة وعطية من عند الله ولكنها نعمة يختبر بها معدن الإنسان في واحد في المال بيستغله صح سواء في مشاريع في أعمال في خدمة في مساعدة كل ده حلو وفي واحد يسيء استخدام هذا المال بأي صورة من الصور بأي شكل من الأشكال مش هنتكلم بأي تفاصيل في كده فإهدار المال إهدار المال خطية هي شبه شر واحد عنده فلوس كتيرة ده يستخدمها استخدامات وحشة تكون النتيجة إنه يوقع نفسه في خطايا وحشة وتبتدي خطية تجيب خطية وتولد خطية إلى آخره إهدار المال واستخدام المال بصورة حسنة شيء مهم افرض أنا وياي وفرة من المال الوفرة لا تعني التبذير الوفرة تعني الحكمة الاستخدام الحسن قلت إهدار الوقت وإهدار المال في إهدار عطايا الله العظمى المية اللي بيقدمها لنا طعام اللي بيقدمه لنا إهداره من النادر بره تلاقي لما يتقدم طبق أكل الشخص اللي بياكل يسيب حاجة في الطبق من النادر وطبعا انتوا عايزين- عارفين نظام البوفيه المفتوح البوفيه المفتوح عشان اخد على قدي خالص اه لكن مش باخد عشان اكوم قدامي وبعدين ما اكلش ما هو لا اي انسان فينا لازم يعرف حدود قابليته للطعام هياكل ايه قد ايه حجم ايه وهكذا اهدار المياه إهدار المياه بعض الدول ليس فيها مية على الإطلاق ليبيا جنبنا ما فيهاش نهر مية بلد عظيمة زي سنغافورة سنغافورة ما فيهاش فيها نهر رفيع كده زي أي ترع عندنا يسموه نهر سنغافورة العظيم ما عندهمش مية بيستوردوا المية بلاد كتيرة بتستورد المية طب والمية عندنا نشكر ربنا عندنا النيل لكن عطية المية يجب أن وده يعني لازم نعلمه حتى في كنايسنا وفي بيوتنا عطية المية عطية غالية جدا المية هي الحياة نقطة مية هي الحياة إهدار المية بأي شكل آه، في خطورة شديدة عشان كده مثلا طلعوا المناديل الورقية مناديل ورق استخدمه مرة وأرميه ليه؟ لأن المنديل التاني القماش هناخده ونغسله نهدر مية خلص مية قيسوا على كده في كل استخدامات المية في الأكل في الشرب في استخدامات المية حتى في الصناعة استخدامات المية أحيانا بتشوف واحد كده موقف العربية وعمال يحمي العربية بالمية والمية ملهاش حساب آه، إهدار المياه يوجد في العالم مليار من البشر لا يجدون مياه الشرب مليار يعني كل سبع أفراد ستة بيلاقوا مية واحد ما بيلاقيش كوباية مية يشربها العالم الأكل الله يعطي طعام يكفي المسكونة كلها خالص الأرض اللي بتزرع طلع طعام يكفي المسكون لكن في ناس في الطعام ما لا تحسن استخدامه وأحيان آه، ياخد من الطعام من الخبز من الحاجات دي وتترمى في النفايات والزبالة حاجات لها قيمة وناس ما بتلاقوش وأظن من المناظر المؤذية جدا اللي بنقرأ عنها ان في بعض البلاد اللي فيها مجاعات الناس والاطفال يدوروا على الطعام في صناديق القمامه شيء مؤلم ربنا يحفظ بلادنا ومن هنا جت الكلمه الجميله اللي بنقولها عمار يا مصر فيها اكل وفيها شرب وفيها طعام وفيها نبات بيطلع ويكفي لكن ازاي نحفظه ازاي نحفظه العالم فكر واخترعوا الثلاجات عشان تحفظ الاكل واخترعوا وسائل اخرى من اجل صيانه الاكل ولما يطلع طعام نبات خضار فاكهه بكميه كتيره اخترعوا وسائل ازاي يتجفف وازاي يتحط في ثلاجات وازاي يتحول عصير يتحول مربع للحفظ ازاي نعمل اهدار الطعام انت تحرم بيه تحرم انسان من طعام لما تاكل سندوتش كده وترمي نصه انت بتحرم انسان من طعام فاهدار المياه الطعام عطايا الله العظمى التي يعطيها لنا بكل الاشكال بتاعتها ويخش فيها كمان اهدار الطاقه الكهرباء النور تعرفين دلوقتي في العالم مواضيع الطاقه والكهرباء دي يعني هي شغل الناس شغل من الحاجات اللي اخترعوها حديثا عشان تشوفوا كيف يفكر العالم كيف يفكر العالم محطات الاتوبيس الناس بتقعد فيها تنتظر الاتوبيس اللي جاي او القطر مش كده قال لك طب ليه الناس تقعد ما نجيب لهم عجل عارفين العجلة الثابتة هو هيقعد خمس دقايق عشر دقايق ما يقعد على العجلة ويدور التدوير صح طبعا له والتدوير ده يولد طاقة يجمعوها تشغل مثلا العمارة اللي وراها فكروا في الطاقة اه ناس بتفكر وذكرت في مرة قدامكم قبل كده في اجتماع سابق ان لقوا ان الانسان بيحط القدم رجله في الحذاء حوالي عشر ساعات كل يوم الحذاء جلد والقدم جوه ففي طاقة بتطلع من القدم لكن الجلد بيحفظها قال لك طب ما ناخد الطاقة دي ونشغل بيها الموبايل الموبايل بتاعنا فبدل ما تشحنه في الكهرباء ناس احنا بنضحك احنا بنضحك لكن اللي اوجد الافكار ده هي علشان يحافظ على الطاقه وعندنا في مصر هنا بقى في المراوح بتاعه الهواء دهيت في طاقه الشمس عندنا الشمس الجميله اللي بتقدم لنا طاقه كبيره طاقه الرياح وطاقه المياه زي السد العالي وهكذا الاهدار هو شبه شر الإهدار يؤدي إلى شر إلى مجاعة إلى جفاف إلى احتياج إلى انحراف وهكذا نمرة ثلاثة من صور شبه الشر الإهمال الإهمال والإهمال طبعا على كل يعني الأماكن أو كل حياة الإنسان مراحل حياة الإنسان يعني إهمال أب وأم في تربية ابنهم أو بنتهم هيكون نتيجة إيه والإهمال ده مثلا ممكن ياخد صورة آه زي آه صورة التدليل الدلع آه طب وبعدين لما أوفر لابني كل حاجة بس الحياة مش بتدينا كل حاجة زي ما الوفرة بتعلم الحرمان أيضا بيعلم خالص طيب احيانا الاهمال في العمل الاهمال في انتاج اي شيء اهمال حضراتكم تعرفوا انبوبه المرهم انبوبه المرهم لها شكل كده معين بيبقى جواها المرهم او الكريم لكن لازم اخرها يبقى ملحوم كويس مش كده علشان المرهم او الكريم ده ما يطلعش بره لو ما اتلحمش كويس شويه الحراره اللي موجودة في الجو تخلي المرهم ايه ينزل وخلاص ويسموه يسموها كده عيوب الصناعة مش أحيانا تسمعوا التعبير ده عيب صناعة أحيانا في عيوب مقبولة لكن في عيوب مش مقبول لو ما ربطش المسمار كويس في عجلة عربية ممكن تؤدي إهمال يؤدي إلى شر وقيسوا على هذا آه، مش الحاجات الصغيرة بس الحاجات الكبيرة والأجهزة الكبيرة ووسائل المواصلات الكبيرة الإهمال هو شبه شر أظن تتذكروا معي عالي الكاهن إزاي أهمل في تربية ولاده وإزاي عملوا اللي عملوه بعد كده في سلوكياتهم إهمال العلاقات الاجتماعية العلاقة الاجتماعية اللي بنسميها كده أحيانا المجاملة إهمال علاقتك الاجتماعية بأصحابك بجيرانك بزمايلك بأصدقائك آه، إهمال تقدير الآخرين أتصور كده لما يجي حد يقول لك أنا عملت كذا ونجحت فيه تقول له طيب طب وطيب دي إيه؟ إهمال أو ما تحسش بيها أو واحد مريض ما سألتش عنه كنت تعرف وما سألتش الإهمال شر وأحيانا نسميه آفة الحياة الروحية الإهمال إهمال صلواتك إهمال إنجيلك إهمال قراءاتك إهمال خدمتك إهمال دراستك إهمال علاقاتك إهمال تربيتك إهمال كلامك الإهمال لكن في شكل من أشكال الإهمال شكل مهم جدا وله جانبه الروحي إهمال النظافة النظافة مرة سألت ناس لقيت في البيت بتاعهم في البلكونة حاطين ورد ثبت كده ورد ولقيت كل البلكونات فيها الورد فبسألهم بقول لهم الورد ده انتوا حاطينه بس مش بتشوفوه انتوا جوه البيت قالوا لا ما احنا مش حاطينه عشاننا احنا حاطينه عشان جيراننا جيراننا هم اللي يشوفوه وجيرانهم بيحطوا بنفس الطريقه ورد عشان دول يشوفوه فمسؤوليه نظافه البيت الفصل الدراسي المدرسه الشارع احيانا اقرا في الجرايد كده الصحفي يبقى كاتب ان المدرسه الفلانيه الشارع بتاعها فيه كذا مش نظيف طيب ما هو دي مسؤولية المدرسة كمان ما هيش حدود المدرسة جوه المفروض المدرسة تبقى مسؤولة عن البيئة اللي حواليها وتبقى نظيفة مسؤولية نظافة الكنيسة نظافة الخدمة الفصل اللي بنقعد فيه الشارع اللي بنمشي فيه السلم اللي بنستخدمه اللبس اللي بنلبسه النظافة بكل صورة في البيت في العمل في الشارع في الكنيسة بتخلي عين الإنسان تتجرح لو مش موجودة نظافة المكان تجعل الإنسان مرتاح ودي مسؤولية مهمة أما إهمال النظافة يحول الإنسان يحول المكان إلى مكان غير مريح وهذا هو بداية شبه الشر آخر صورة أو قلنا ثلاث صور كده صورة رابعة من صور شبه الشر أيضا الانشغال الزائد الانشغال الزائد طبعا الإنسان ربنا خلقه بنظام وفي 24 ساعة وفي وقت للطعام ووقت للعمل ووقت للأكل ووقت للراحة منظم والله يدينا نهار ويدينا ليل ونهار للعمل وليل للراحة وفي إطار للعمل في واحد بيشتغل أكتر من اللازم وعمله اللي أكتر من اللازم ده يؤدي إلى أغلاط كتيرة خالص منها الإهمال لدرجة إنهم بره أنتوا عارفين كلمة الكهوليك يعني واحد مدمن كحوليات ال addiction بتاعه او الادمان بتاعه من خلال الكحوليات فبيسموها دلوقتي اسم جديد يسموها workaholic work اللي هو العمل فكأن واحد بقى مدمن الشغل طب والمدمن الشغل طب ما هو الادمان ده خطيه والإدمان ده حاجة وحشة بس الشغل الزائد أو العمل الزائد حوله اللي كان شبه شر حوله إلى شر الانشغال الزائد يتعب الإنسان في كل علاقاته أحيانا آه، بتصلي بتقرا انجيل اصل ما عنديش وقت طيب واخد بالك من البيت واخد بالك من البيت يقول اصل الشغل واخدني طب والبيت ولادك آه، في المجال ده اتذكر قصه من القصص المؤلمه عن اب كان يعمل مهندس وسافر في دوله عربيه يشتغل وكان بيجي مره كل شهر أول ما سافر كان ابنه لسه داخل أولى ابتدائي بعد حوالي 12 سنة في تغربه طبعا الشهر اللي بيجي يجيب هدايا ويجيب حاجات ولعب لابنه وحاجات زي كده يعني بس ما بيعيش حياة ابنه آه ابنه لما دخل الكلية بعد ما دخل الكلية بشهرين ثلاثة كده آه لقى الأب المتغرب إن بعتله له بيقولوا له تعالى الحق ابنك مقبوض عليه فجاله قال هو منزعج وابتدى يتكلم وياه انت يا ابني ناقصك حاجة انت يا ابني انا مش موفر لك كل حاجة انا مش ببعت لك مصروف انا مش بجيب لك ايه في حاجة ناقصاك فالولد وهو حاطط وشه في الارض كده اللي في اولى جامعة رفع وشه وعينيه في عينين ابوه وقال له اه في حاجة ناقصاني قال له ايه يا ابني قال له انت انت نقص وجود أبوه في حياته فالانشغال الزائد الانشغال الزائد أحيان يكون مقدمة لشرور أخرى لأفعال أخرى حتى في حياتنا المسيحية وفي حياتنا اللي بنمارس فيها خدمة وبنمارس فيها مسؤولياتنا لازم الواحد يبقى عنده نوع من التنوع حتى في حياتنا الدايرية قانون الراهب يقول لك ساعة عمل وساعة قراءة وساعة صلاة يعني يومه متقسم كده ان في فترة للصلاة وفي فترة للقراءة القراءة والدراسة والحاجات المماثلة وفي فترة للعمل العمل عمل يدوي أو غير يدوي المشغولية الزائدة هي شبه شر وتحرم الإنسان من بيته تحرم الإنسان من حياته الإنسان من أبديته أيضا عشان كده الواحد لازم يكون منتبه للغاية في الانشغال الزائد وما بين وقت والتاني يكون له الوقت الخاص اللي بيقدر يتمم فيه كل مسؤولياته الأخرى آخر حاجة من شبه الشر أو صور شبه الشر ودي صور عابرة اللي قلتها لكم صورة العشوائية الحاجة اللي تمشي بلا نظام اللي بيذاكر من غير نظام بالتأكيد مش هيحقق اللي بيجاوب من غير نظام اللي كلامه من غير نظام اللي بيبني من غير نظام اللي بيطبق حاجات في حياته من غير ما يفكر في نظامها او في خطتها اللي ماشيه كده واحيانا نديها كده اكلاشيه جميل نقول عليها خليها بالبركه البركه في النظام لان المسيح لما عمل معجزه اشباع الجموع قال له الاول تقعدوا خمسين خمسين اتكئوهم فرقا فرقا خمسين خمسين نظام وطبعا خمسين خمسين ما بينهم ممرات وبعدين خلى الرسل يوزعوا عليهم الطعام وكلوا وشبعوا وفضل عنهم اثنة عشر قفر يعني جمعوا اللي باقي في هذا الطعام على الأرض جمعوه في قفر يعني سابوا المكان كمان نظيف منظم فالنظام يؤدي إلى البركة ودايما نقول لولادنا إن كلمة نجاح بتبتدي بحرف النون عشان النون ده هي رمز واختصار لكلمة نظام العشوائية لا تبني الإنسان والعشوائية شكل من أشكال الإهمال في حياة الإنسان يبدد الطاقات طاقات الإنسان ولا يجعل الحياة حياة هادئة لأنها تصير حياة مشوشة حتى لما يبقى في منطقة عشوائية موجودة سكن منطقة عشوائية لا نعرف نعمل فيها كهرباء ولا نعرف نعمل فيها مية ولا شوارع ولا نعمل فيها إنقاذ كتير في بعض المناطق العشوائية لما بيحصل حادث أو مشكلة أو مريض تيجي عربية الإسعاف تدخل تعرفش تدخل يعني عملية غير منظمة أو مثلا يجي حد عايز يوصل للمكان مش عارف له عنوان وهكذا فالعشوائية شكل من أشكال شبه الشر الذي يؤدي إلى شر هذه الصور كلها هي تندرج تحت هذه الفضيلة امتنعوا عن كل شبه شر وطبعا في نماذج كتيرة وصور كتيرة ممكن تبحث عنها في في حياتك وأنا أحب أقدم لك كده تدريب إن مع نهاية السنة وإحنا في الأيام الأخيرة في شهر ديسمبر إنك تراجع الجزء اللي قريناه ده تسالونيكي الأولى إصحاح الخامس من 12 ل 22 10 أيام واكتبهم عندك كده وابتدي راجع نفسك قول مثلا سالموا بعضكم بعضا دي انت بتدي لنفسك قد ايه بتطبقها ازاي مثلا تأنوا على الجميع هل انت مجتمعك بتقدر تتأنى على الموجودين فيه مثلا افرحوا كل حين في واحد الفرح ما يعرفش مكانه او حياته او مثلا صلوا بلا انقطاع او تمسكوا بالحسن او امتنعوا عن كل شبه شر ابتدي راجع نفسك في نهاية هذا العام وطلع من هذا هذه الفضائل الكثيرة طلع برنامج عمل لحياتك في السنة الجديدة ربنا يحافظ عليكم دايما وبكده تكتمل هذه السلسلة اللي هي في تسالونيكي الأولى الإصحاح الخامس بنشكر ربنا كتير على الحادث الإرهابي اللي حصل امبارح وسلامة السادة الوزراء اللي كانوا فيه وزير الدفاع وزير الداخلية ربنا يحفظ حياتهم وسلامتهم ويحفظ سلامة البلاد كلها ويحتاج الأمر إن احنا كلنا نبقى منتبهين وناخد بالنا ونعرف إن فعلا مصر في معركة كبيرة ضد الإرهاب وفي معركة أخرى للبناء والتنمية وده دورنا جميعا إن احنا نحافظ على وطننا ونحافظ على بلادنا وبنصلي ونؤمن بقوة الصلاة أن الله يرفع هذه الشرور عن البلاد وعن العباد جميعا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد Amina lelo Jezu kseve trinke oke agjobne vmatike ninka inke sosion astonion anamen tinoshi volengo jobben shois Isus befri Nisi volkene vios kagon ne o on tero setemon o nainan akitshi et khari semmo sistemet o temer che se dek temet khello ente yakob ben ogen a ente maso sada bekat en sabet te sofia ente solo mon bebne vmaim barakleton ve etav e ejen ne abosto شويسف اي اري ابون خليم افتاهو ايرتهم بنيوت التيوتن ارشيرس بابا ابا تاواد نم بنيوتن متروبوليتيس ابا باخوميوس نم بنيوتن ايبسكوبس افا كيريل نم بنيوتن ايبسكوبس افا ايلاريون اف نوتن تيج بيف اتغرو اوهي جنو اسرونوس نان ميشنروك همان سيون مهيريني انت سيفيو انو غاجي تيرو سابي سيت انو اتشالف جين كولين طبع بخريستوس ايري تفكان انو بيناني ولقن اوهيرين قطبف neštenna Krielejson, krielejson, kirie logisone mine smo eron, smo erois timitania kuni evolgo embiesmo.
يترأف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم بركة ملاك هذه الليلة وبركة هذه الأيام المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي آمين أستشوق أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحو للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون معكم وما روح الطيب